السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الا وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبه وبرا النسمه اني احبكم في الله واسال الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا احبتي في الله اريد في البدايه ولا بد من هذه المقدمه ان تشعر بيقين يا مسلم انني احبك هكذا أريد من كل من يشاهدني الآن من المسلمين أن يشعر بلاش يشعر أن يتأكد أكثر من دي أن يوقن أنني أحبه في الله طالما أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لذلك إذا جرى مني أي نوع تعنيف أو نقد أو غيره فمن باب الحب كما قلت قبل ذلك لو أن رجلا يسير أو يقف على قضبان القطار والقطار قادم سيأكله فأتى رجل من خلفه ودفعه دفعة شديدة صحيح وقع على الأرض ودماغه اتفتحت بعيدا عن القطار فقد نفعه وخدمه لم يضره ولم يؤذه لذلك القضية اليوم أيها الإخوة وأنا أحبكم في الله وكما قلت أن هذا المدخل لابد منه لأن أن أن توقنوا جميعا صغارا وكبارا رجالا ونساء كمسلمين أنني أحبكم ومن هذا المنطلق منطلق الحب أتمنى لكم ما أتمناه لنفسي هذا واجب شرعي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فأشتهي لكم ما أشتهيه لنفسي الراحة في الدنيا والسعادة في الآخرة السعادة في الدنيا والجنة في الآخرة هذا ما أتمنى نفسي وأتمناه لكم أيضا والجنة طريقها ليس مفروشا بالورود الجنة أيها الإخوة إذا كنا نتمنى الجنة ونشتهي الجنة فكما قال ابن القيم عليه رحمة الله وقد أجمع العلماء على أن النفوس لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها ولن تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة ولن تكون صحيحة سليمة حتى يكون داؤها هو دواها فداؤك هواك ودواؤك مخالفة هواك ومأساة هذه الأيام طاعة الهوى في مخالفة الله مولد اللي احنا عايشين فيه اليومين دول بعد مأساة الكليبات أضف إليها بقى مأساة الكورة ثم مأساة الأعياد والاحتفالات بقت مصايب متوالية كلها تبعد عن الله وتصرف عن الله وتشغل عن الله وتؤدي عياذا بالله إلى غضب الله خلصنا من مولد الكورة دخلنا آه الحب اللي بيقولوا عليه وال- و- والشغل في الأحمرات شغالين في الأحمر الأحمر والأزرق والأسود وكله بلاقي كل الألوان شغالة اليومين دول والدباديب والقلوب والمزيكا والورد الاحمر وكله فبعد ال- كده داخل علينا بقى آه، عيد الام مولد النبي آه، مواويل شم النسيم طب وبعدين وبعدين واحنا متوعدين ان آه، ان شاء الله في الجنه وبعدين الناس هت... كده راح على فين مشكلة كبيرة حين تسمع حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا ده يزيدك إيمان بسيدنا النبي ويزيدك حب لسيدنا النبي إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجس امسك في السنة سنة النبي وسنة خلفاء النبي ابو بكر وعمر وعثمان وعلي امسك فيها بايديك واسنانك في السنه عضوا عليها بالنواجز شوف التحذير الرهيب ده واياكم واياكم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار هي دي القضية إياكم ومحدثات الأمور احذروا البدع الإحداث في الدين عشان كده لما نيجي نقول اللي بيحتفلوا بمولد النبي شوف اي احتفال ايا كان ولو كان بمجرد الكلام عنه الرسول ما عملوش يبقى محدث وكل عمل ليس عليه امرنا فهو رد فما بالك بقى ببتوع الحلاوه والعروس المولد وحصان المولد و... وحلاوه المولد وهدايا المولد فما بالك بقى باللي بيتوبلوا ويرقصوا ويدخنوا ويسكروا في مولد النبي مولد فعلا يصدق فيه قول القائل مولد وصاحبه غايب فرسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من اي مخالفه يعصى فيها الله يا جماعه المشهد ده ينبغي الا يفارق ذهن اي مسلم اي مسلم ينبغي الا يفارق ذهنه مشهد يوم القيامه خليك فاكر المشهد ده الشمس تدنو من الرؤوس والعرق يلجم الناس الجاما والكل يحمل ذنوبه فوق ظهره والكل يقول يا رب فض الموقف ولو الى النار زحام وعرق وذنوب وشمس وحر وفضائح تخيل نفسك انا عايزك دلوقتي تغمض عينيك كده وتفكر وتحلم معايا ان انت في الموقف ده شايل ذنوبك على ظهرك وعرقان وزحام من البشر في جميع الاتجاهات وناس امم امم كل خلق الله من يوم أخ- ان خلق ادم عليه السلام الى ان تقوم الساعه رجال ونساء كله حتى الوحوش حشرت حتى الكواكب والشمس والقمر كل حشر وانت في الموقف ده واقف وسط كده شايل ذنوبك بقى على ظهرك وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم كثرت او قلت وواقف في الموقف فوجئت من بعد كده في حوض ميه بيتلألأ ابيض من اللبن وابرد من الثلج واحلى من العسل وعليه كيزان كنجوم السماء شفته هناك كده وسيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم واقف شفت انت سيدنا النبي واقف هناك واقف على الحوض وبيسقي الناس فبصيت من بعيد كده انا هوصف لك بقى سيدنا النبي كان شكله ايه لما بلغ الأربعين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آه هتبقى عارفه لو انت من حبايبه هتبقى عارفه لو انت من اتباعه هتبقى عارفه لو انت من اهل سنته واللي مش عارفه هيقولوا له ده النبي ايه الميه دي ده حوض النبي ده مين اللي واقف بيوزع ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فاول ما تشوف حبيبي ما انت مسلم وعارفه فاول ما تشوف حبيبي سيدنا النبي جري عليه تلاقي الملائكه س- حسب وانت باين عليك اثار الوضوء وفي راسك علامه الصلاه قلت لهم ده النبي حبيبي ارجع لا حول ولا قوة إلا بالله أنا مسلم عايز أدخله يا رسول الله يا رسول الله يا سيدنا محمد أنا أنا محمد فينظر الرسول صلى الله عليه وسلم يقولوا له تعرف أمتك آه غر محجلين من آثار الوضوء فيقول دعوه فإنه من أمتي فيقولون الملائكة لا إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك آه أنا عايز عايزك تشوف تأثير الجملة دي على سيدنا النبي قد إيه حزن وقد إيه تألم لما قالوا له دول ب- بدلوا وغيروا بعديك في دينك في سنتك في هديك في عملك في عبادة ربك فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير يا ترى انت لما تعمل مولد النبي تبقى اتبعت ولا بدلت وغيرت انا مش هجاوب انا بسألك انت والجواب منك انت انت اللي هتجاوبني وتجاوب على نفسك النبي عمل مولد وبعث وسنه 40 ومات صلى الله عليه وسلم وسنه 63 سنه وكان عارف يوم مولده وقال يوم الاثنين ده يوم اللي انا اتولدت فيه وكان عارف انه ولد في عام الفيل وعارف انه ولد صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الاول هو ادرى منا ولد امتى في شهر ايه ويوم ايه صلى الله عليه وسلم عمل حفله عمل مولد عمل حلقه ذكر ادى درس وقال قصه حياته جاب حلاوه وعمل عروسه وحصان زوق الدنيا بالبيارق ما تردوا عليا يا ناس ان قلت بقى ان انا قلت لمحمد حسين ده ما بيحبش النبي تبقى كذاب تبقى ك... هي كده انت عارف كويس قد ايه مش عايز اقول كلمه غلط قد ايه انا بموت في سيدنا النبي وبحب النبي ده غيران عليه ان تغير سنته قولوا لي طب ما الرسول ما عملش يعني دي فيها مشكله دي اه فيها مشكله هو مش قال سحقا لمن بدل بعدي وغير انت كده غيرت طب سيدنا ابو بكر بعد النبي ما مات ما عملوش ذكرى سنويه ومولد طب سيدنا ابو بكر كان مشغول بحروب الرد يا عم سيدنا عمر الدنيا فاقت شويه وبقت حلوه والفتوحات كترت وعايزين نعرف الناس الفتوحات دول اللي ما شافوش النبي ولا سمعوا عن النبي وبداوا طلعوا جداد نعرفهم بالنبي بقى ونعمل لهم مولد الله ما عملش طب سيدنا عثمان كانت الدنيا اروق واحلى برضه ما عملش ولا علي بن ابي طالب ولا معاويه بن ابي سفيان ولا ولا اللي بعدهم كلهم ما فيش حد عمل ده البدعه دي نشات سنه 550 هجريه على يد اعاجم ليسوا من العلم ولا من الدين في شيء انت بقى بتتابعهم على ايه عارفين انا اكتشفت حاجه جديده افرحوا اكتشفت ايه اما كنت بقول لواحد عم- شغال في الاحمر في الاحمرات اليومين دول عشان موضوع عيد الحب عامل شويه سلوك ومش عارف قلوب ودباديب والحاجات دي يا ابني ايه اللي انت عامله ده فقال لي يا شيخ اكل عيش اه هو ده اللي انا اكتشفته بقى ان العمليه كلها اكل عيش لا في حب ولا عيد مش اعتقاد فعلا عشان بس نرحم الغلابه ونتلطف بالجهال العملية ما بيعتقدوش لا فالنتين ولا يعرفوا عن زفت النيلة ده حاجة ما يعرفوش عنه حاجة لكن القضية ان ان ناس قال لك اعمل هيصة وضجة ومش عارف ايه عشان يبيع الد- في ركود في بطالة في غلاء اسعار فيش فلوس بقى فن سرقة الناس فن نهب الناس فن الاستيلاء على اموال الناس اعمل له عيد الحب واعمل له عيد الام عشان تبيع شويه هدايا واعمل له عيد شم النسيم عشان نبيع شويه فسيخ الفسيخ اه والاسعار تعلى وتتخرب البيوت لو ما جابش لامه هديه و... وبعدين الزيت غلي والسكر غلي والمش عارف ايه وهو ولا دريان عمال يجري بس ويلهث ورا الفلوس عشان يلاحق يدي حماته يجيب لحماته ويجيب لامه ويجيب لمراته وي... يعني شوف الله يكون في عون الغلابه يا رب كن في عون فقراء المسلمين يا رب يا رب وارزق المسلمين بالحلال يا رب يا رب بارك للمسلمين في أرزاقهم يا رب يا رب ارحم ضعفاء المسلمين يا رب يا رب اهد نساء المسلمين يا رب يا رب يا رب علم المسلمين دينهم يا رب يا رب أرض المسلمين بأرزاقهم يا رب يا حي يا قيوم مشكلة كبيرة إن الراجل دلوقتي متقطع بقى عيد الحب عايز يجيب لمراته ولد النبي عايز يجيب حلاوة لعياله آه، عيد ال- الأم عايز يجيب لحماته وأمه وبقى كل شغلته دلوقتي بقى متقطع وكله اسمه ايه اكل عيش اكل عيش وبقول برضو للنهابين اللي بياكلوا من حرام اكل الحرام وحش اكل الحرام اخرته وحشه انت بتوكل ولادك من حرام تفتكر هيحترموك تفتكر هيصونوك ويرعوك تفتكر هيكرموك ويحفظوك لا في يوم من الايام اكل الحرام ده كله هيرجع عليك بالوحش فاحذر اكل الحرام دي كانت مقدمه اولها ان انا بحبك وتاكد من دي وان كل الكلام بقى اللي انا بقوله ده عشان بحبك عشان خايف عليك عشان نفسي انك تدخل الجنه سليم خليك ورا سيدنا النبي ما عندناش في الاسلام الا عيدين اتنين عيد الفطر وعيد الاضحى طب يا شيخ وراس السنه الهجريه مفيش طب والاسراء والمعراج مفيش طب ومولد النبي مفيش طيب وعاشوراء مفيش مفيش احتفالات اقصد في راس سنه موجود وفي عاشوراء وفي يوم عرفه وفي آه كل دي ايام لها لها عبادتها في الاسلام مرتبطه بعباده اما عيد نفرح ونتزوق ونلبس ونجري ونلعب ونفرقع بلالين ونركب مراجيح ونلعب كوره ونروح جناين ونجري ورا بعض كل ده في العيد في عيد الاضحى وعيد الفطر قول لي يعني الكلام ده حرام في غير العيدين لا مش حرام حلال في اي يوم غير اعياد الكفار من غير تخصيص يوم ان احنا نقول ان يوم ده يوم كذا عيد كذا ملناش علاقه بعيد يعني مثلا انت دلوقتي لو بكره جبت لعيالك شويه حلويات من اللي هم بيقولوا عليها حلاوه المولد وكلوها ما خلاص خلص ما فيش مشكله ملهاش علاقه المشكله في حلاوه المولد يوم المولد انها نسك بقت نسك نسك عارف يعني ايه نسك يعني احنا عندنا نسك ان يوم العيد الاضحى نذبح خروف ده نسك فيوم المولد نذبح حلاوه يبقى كده بقى نسك ارتباط ده بيوم ده بقى نسك بقى نسك حرام لا يجوز ما نفتريش نسك احنا نبتدعه ونخترعه من عند انفسنا ونربطه بيوم ما زلت اؤكد ان انا بحبك وخايف عليك ونفسي تدخل الجنه فخليك ورا سيدنا النبي وتعالوا نرجع بقى لسيدنا النبي واحنا في سيره النبي شوف بقى ازاي ان احنا ماشيين معاها قصه حياه النهارده في واحد قال لي يا شيخ السيره كده هتطول واحنا مش هنخلص قلت له لا مش هنخلص انا مش همي ان انا اخلص السيره انا همي ان احنا نعيش مع سيدنا النبي هي دي السيره ان احنا نعيش معاها مش يوم المولد نحكي السيره ونتكلم عن السيره وخلاص لا ده يبقى النبي ملوى حياتنا صلي عليه صلى الله عليه وسلم حبيب قلوبنا قره اعيننا صلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم عشنا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين في بني سعد عند حليمه وبعدين عشنا معاه ثلاث سنين كمان في حضن امه من مكه الى المدينه ثم عشنا معه سنتين في حضن جده في رعاية جده عبد المطلب من ستة لثمانية وبعدين من ثمانية ل 12 عشنا معاه بيرعى الغنم ومع صاحبه ونزل عشان يحضر عرس ونام في الشمس وبعد كده من 8 من 12 ل 20 عشنا معاه 12 قلنا ان هو خرج في رحله وقابله بحيره الراهب او بحيره الراهب ورجعه تاني فقعد في مكه يتاجر في مكه من 12 ل 20 من 20 بدا يخرج في رحلات خاصه به الى خارج مكه وخرج السيده خديجه رحلتين 25 تزوج وحضرنا الفرح اللقاء الماضي سمعنا خطبه النكاح من ابي طالب ومن ورقه بن نوفل وحضرنا فرح سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم حضرنا الفرح وساعدنا مع سيدنا النبي وفرحته 25 سنه وعلقنا نقطه مهمه جدا ازاي صبر سيدنا النبي الى سن 25 سنه من غير ما يتزوج النهارده الشاب في ابتدائي بيحلم بالزواج في اعدادي بيقرر انه يتجوز اللهم اهد ابناء المسلمين اللهم احفظ شباب المسلمين اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم نج المسلمين والمسلمات من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم بلغنا مما يرضيك امالنا اللهم انا نسالك ان تحفظ عوراتنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واحفظنا وازواجنا واولادنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ اللهم بعظمتك ان نغتال من تحتنا امين اخوتي قلت ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت همته عاليه وقلت تحديدا ان الانسان اللي صاحب الهمة العالية و ال... الارواح او صاحب المطلب الروحي لا يشغله هم الجسد شوف سيدنا عمر لما يقول والله إني أكره نفسي على الجماع لعلي أرزق نسمة تسبح الله أنا ما بقولش اكرهه أنت حر لكن ما يبقاش همك ما يبقاش شغلك الشاغل ما يبقاش قضيتك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لسن 25 سنه ولم يتزوج ولما تزوج تزوج امرأة أرملة سنها أربعون سنة أكبر منه بخمستاشر سنة لأن أصحاب الأرواح العلية لا تشغلهم المتع الجسدية إنما متعتهم روحية لو عنده فلوس الدنيا كلها ما تسعدوش قد ما تسعده سجدة تسبيح آية آية سبحان الله العظيم لما تسمع كلمة الإمام الشافعي والله إني أسمع بالكلمة لم أسمعها قبل ذلك فأود لو أن كل جسمي آذان لتستمتع كما استمتعت أذن يقول ودني اتمتعت لما سمعت حديث ما سمعتوش قبل كده ودني اتمتعت لما سمعت آية ما سمعتهاش قبل كده فلما يعني سعادة أذني ومتعة أذني أتمنى لو كل جسمي بقى آذان عشان تستمتع هي دي المتعة الحقيقية للرجال أصحاب الأرواح العالية وسيدنا النبي أنا هكلمكم إن شاء الله عن عقله يعني عند نزول الرسالة في سن الأربعين اكلمكم بقى عن محمد عند نزول الرساله عقله وجسمه وخلقه وحاله بين الناس وحاله عند الله باذن الله تعالى الشاهد انه عنده 25 سنه انه عنده 25 سنه تزوج خديجه وخديجه مثل طيب للمراه التي تكمل حياه الرجل العظيم بها بالطبع ويقينا ان اللي اختار السيده خديجه لسيدنا النبي هو الله ده تدبير ربنا سبحانه وتعالى بلا شك لكن السؤال ايوه انا بجري عزب وانت اجري ورايا ربنا يهديك عزب وتوب عليك انت ومدن الله يرحمك يا مدن بقول هو ممكن ان ربنا يرتب لي انا كمان زوجة تكملني زي ما رتب لسيدنا النبي آه آه آه ممكن والله ممكن أنا لما يجي يستشيرني شاب في موضوع الزواج أنا عايز أتزوج سواء كان زوجة أولى أو تانية أو تالتة أو رابعة حتى أقول له دايما يا ابني انا عايزك عشان تت... قبل ما تتزوج قبل ما تقرر الزواج تخلي ربنا يحبك لان ربنا سبحانه وتعالى قال ايه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها في الرواية الثانية فإذا أحببته فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي شفت ازاي فلو انت ربنا حبك عينيك بقى هتشوف صح بتوفيق الله ودانك هتسمع صح مش انا قلت لكم ان الواد من العقل كده واحد شاف واحده عجبه وشها يتجوزها كلها لا ده المسألة محتاجة عشان تتزوجها كلها لا لا لا ده مش كلها وبس ده انت بتتزوجها ومعاها عيلتها قلت الكلام ده ان انت بتتزوجها وابوها ده جد ولادك وامها دي جدة اولادك واختها دي خالة اولادك واخوها ده خال اولادك وهتروح تعيش جزء من عمرها بل انا مش هقول نص ولا ربع جزء من عمرها باولادك في البيت ده ده هو بيت نسايبك فلذلك ما بتتزوجش زي ما كده اللي يشوف واحده يعجبه وشها يتجوز كل ده دي محتاجه توفيق من ربنا التوفيق ده يجي منين لما يحبك عشان كده ممكن ربنا يوفقك في زوجه تسعدك انا قلت السعيد من سعد في بيته وان اشقاه الناس كلهم يروح الشغل المدير قرفه وزملاته مطلعين عينيه والمواصلات يعني كرب لكن هو كل شويه يبتسم كده هانت كلها ساعه واروح وساعه ما اقفل عليا باب بيتنا جنه جنه جنه حقيقيه فلو الانسان سعيد في بيته كل الكروب دي بيقابلها بابتسامه انه هيروح خلاص لكن الكئيب في بيته الذي يشقى في بيته يلاقي امرأة كئيبة عنيدة غلسة بايخة إلى آخره مهما أسعده الناس كل ما يتبسط مع زملائه ويفرح يفتكر انه هيروح مش ممكن ابات عندكم الليله دي كده مش عايز يروح لذلك انا بقول ان الرجاله اللي طفشانين من البيوت انت السبب لان المراه هي التي تجعل من بيتها جنه لما تبقى الب... ال... ال... لما تبقى لما يبقى البيت مملكه المراه قاعده بقى فضياله مظبطه بيتها مظبطه ولادها مظبطه اكلها وشربها مظبطه لبسها وحالها مظبطه آه كل شيء جنه جنه المسلم بيت الشاهد للشباب اللي عايزين يتجوزوا قل لي ماذا تريد اقل لك من تتزوج حدد اهدافك يعني عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ما كانش هدفه الجسد ولا هدفه المال هدفه الروح دبر الله له امرأة تعظم أمر الروح امرأة عريقة النسب ممدودة الثروة معروفة بالحزم والعقل صديقة النساء كانت خديجة رضي الله عنها أمي أمي أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها كانت مطمح لسادة قريش كل سادة قريش يتمنوا يرتبطوا بها وهي ترفض لا لا لا لا حتى وجدت محمدا فأرسلت إليه ده دليل على العقل إنسان عقلا ولما نيجي نتكلم عن عقل السيدة خديجة هنلاقيها أنا هسيبها لوقتها وقت نزول الوحي ومقابلتها لسيدنا النبي عارف جملة واحدة هتنفعنا في حياتنا كلنا قالت له ايه والله لن يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين الملهوف وتعين على نوائب الدهر عقل راجح قررت قاعده للعالم كله في كل الحياه ان صاحب الاخلاق الكريمه لا يخ... لا لا يخزيه الله ابدا لا يمكن انسان يتصف بكمال الاخلاق ويناله الخزي ابدا قاعده اصلتها امي امنا خديجه ام المؤمنين رضي الله عنها ان لا يمكن مستحيل يبقى انسان على اخلاق الكمل ويخزيه الله لن يخزيك الله ابدا الشاهد ايه كانت خديجه رضي الله عنها نسمه سلام وبر آه. شوف لما يتزوجها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين يجيب سيدنا علي يربيه ببيته معاها ما تقولش حاجة بالعكس أحن عليه من أمه التي هي أمه الكلام ده احنا محتاجينه كتير محتاجينه قوي لنساء اليومين دول اللي تزعل لو الزوج ادى لامه حاجه او ادى لاخوه او ادى لاخته او جاب ابن اخوه ولا ابن اخته او بنت اخوه بنت اخته عشان ما ابن اخوه ابن اخته مش هينفعه عشان ال... ال... الحرام يعني في الاختلاط آه لو جاب اخوه نفسه مريض يشيله او يقعد معاه او يقعد عنده او يتاخر شويه او يستلف له يعملوا جمعيه ويديها له وتلاقي الزوجه زعلانه زعلانه ليه زعلانه ليه انه يشيل اهله ما احنا عندنا في الفلاحين يقولوا اللي ملوش فيه خير في اهله مش خير في الناس فلو ملوش خير في اهله ما يقولوش خير فيكي اللي هيغدر باهله هيغدر بيكي واللي يخون اهله هيخونك واللي هيبخل على اهله هيبخل عليكي بعد كده اللي هيستخسر في اهله هيستخسر فيكي أقص- اقصد لو المرأة بنت أصول عمرها ما تنكر إن زوجها يبقى هو وكل ماله لأهله واحدة دلوقتي زعلانة مني تقول لي يا عم الشيخ يعني سيبنا جعانين ويروح يديهم لا أنا ما بقولوش سيبكوا جعانين في أولويات يكفيكم الأول وبعدين يديهم مفيش مانع بس انا بقول ان انت ممكن تؤثريهم بحاجه انت كمان تستغني عن حاجه اه ما احنا لو قلنا بقى يكفيك تقول مش شاك... مش مكفينا ولو جاب لك الدنيا كلها يبقى برضه مش مكفيكم آه، ما هو انت مش عايزه يدي اللي مش عايزاه يدي مش هتخليه يدي هتنضفه وال... هتنفضه والبول الشاهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم احنا وصلنا معاه لسن 25 سنه ماشيين اهو سنه سنه الى زواجه من خديجه رضي الله عنها كان اخر كلامنا الحلقه اللي فاتت انه آه، صلى الله عليه واله وصحبه وسلم آه، كان اسعد زوجين واسعد بيت على الاطلاق الا شيء واحد كان يكدر صفو هذه الزيجه المباركه وهي الحلقه الجايه ادي احنا بقينا في الحلقه الجايه وفاه الذكور من ابناء النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم رزق في البداية بالقاسم القاسم ابنه الأكبر وكان صلى الله عليه وسلم يك- يكنى به أبو القاسم محمد صلى الله عليه وسلم إيه رأيكم خلينا نقول بعد كده سيدنا أبو القاسم عليه الصلاة والسلام أبو القاسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابنه القاسم آه، عاش حتى بلغ أن يركب النجيبة وأن يخرج ويمشي وحده فسيدنا القاسم مات لما كبر ثم جاءت البنات زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة ثم الطيب الطيب أو الطاهر لقب لابن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله كان اسمه عبد الله ولقبه الطيب او الطاهر ماتوا الاثنين فكأن الامر كان مؤرق كأن الأسى كان يغزو قلب النبي محمد وهو يودع أب وهو يودع أبناءه السرى فيجدد السكل ما رسب في اعماقه من الام اليتم ان محمدا ان ابا القاسم صلى الله عليه وسلم تشبث غصنه بالحياه بعد موت والديه فاستطاع البقاء والنماء برغم فقدان والديه وها هو ذا يرى اغصانه المنبثقه منه تزوي مع رغبته العميقه ورغبه شريكه حياته في ان يراياها مسهره مثمره وسبحان الله كان الله اراد ان يجعل الرقه الحزينه جزءا من كيان النبي محمد لحكمه لان الرجال الذين يسوسون الشعوب لا يحتاجون الى الجبروت بل يحتاجون الى الرحمه فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك والساسه والقاده والرؤساء والامراء والكبار لا يجنحون الى الجبروت الا اذا كانت نفوسهم قد طبعت على القسوه والاثره وتاتي القسوه والاثره حين ينشا الرجل منهم وفي فمه ملعقه من ذهب يعيش الترف ويعيش افراحا لا يخامرها كدر اما الرجل الذي خبر الالام وذاق الحرمان فهو اسرع الناس الى مواساه المحزونين ومداواه ومداواه المجروحين ولذا كان هذا الامر فقدان الذكور من ابناء النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الشيء الذي يكدر عليه صفو حياته مع حبيبته خديجه وانا وانا بواسي من حرم من الاولاد او حرم من الذكور اقول له ان الكلام ده كان قبل بعثه النبي لكن لما بعث لم يرزق لا ذكور ولا اناث صلى الله عليه وصحبه وسلم الا ابراهيم من ماريا آه وعائشه التي هي عائشه حبيبته لم يرزق منها اولاد ولم يثبت قط انه هو ولا هي طلب الولد شفت ازاي سيدة عائشة حبيبة النبي حبيبته حبيبته الخاصة قيل من أحب الناس إليك قال عائشة رضي الله عنها ومع ذلك ما قالتلوش ادعي لي ان ربنا يرزقني ولد ولا هو قال يا رب ارزقني من عائشه بولد هو ده بقى الرضا بعد الاسلام هو دي لما صنع الاسلام قلبه لما صنع القران قلبه لما صنع الوحي قلبه لما صنعت الدعوه قلبه لما صنع العلم قلبه لما صنع الله قلبه كانت الصناعه الاولى دي زي ما قلت لكم كده ل لكي تظل اللمسة الحزينة في حياته ليكون أرفق بالمحزونين سيدنا أبو القاسم محمد صلى الله عليه وسلم لكن الله جل جلاله يصنع دائما لنبيه فجرت حادثة تبني حارثة ابن زيد بن حارثة وكأنها كانت تعويض لفقدانه الذكورة من أبنائه وقصة زيد أصلها أن أباه حارثة ابن شراحيل تزوج امرأة من طيء في طيء من نبهان فأولدها ولدت له يعني جبلة وأسماء وزيدا ثم توفيت وأخلفت أولادها في حجر جدهم يعني كان عايش هو عند أهل زوجته فلما آه، ول- ماتت أراد أن يرجع فأراد أن يحمل حارث آه، أراد حارث أن يحمل أولاده فأتى جدهم وقال ما عندنا فهو خير لهم فتراضوا أن حمل حارث جبل وأسماء وخلف زيدا وجاءت خيل من تهامة من بني فزارة فأغارت على طيء فسبوا زيدا أسروا زيد وكان غلاما فصيروه إلى سوق عكاظ فرآه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث احنا قلنا الكلام ده كله كان في 30 32 سنة صلى ده سن النبي صلى الله عليه وسلم يعني 34 عشان نبقى قربنا على بناء الكعبة في سن 35 والواد ميدان هيحضر لنا الكعبة ال- الأسبوع الجاي إن شاء الله عشان نتكلم عن الكعبة وبنائها وطولها وعرضها بالمتر والسنتي بإذن الله تعالى الشاهد انه قال لخديجه رضي الله عنها يا خديجه لقد رايت في السوق غلاما من صفته كذا وكذا كيت وكيت يصف عقلا وادبا وجمالا لو ان لي مالا لاشتريته والحبايب بيسرعوا في حاجة أحبابهم فأرسلت ورقة ابن نوفل عمها فاشتراه من السوق وأتاها به فلما دخل محمد البيت صلى الله عليه وسلم رسول الله دخل البيت احنا مش عايزين نقول رسول الله إلا بعد البعثة يعني فلما دخل أبو القاسم البيت فوجئ بالغلام فقال قد اشتريتيه إذا قالت نعم قال هذه لي يا خديجة بطيب نفس منك قال لها طب ادهولي هذه لي يا خديجة بطيب نفس منك فقالت يا محمد إني أرى غلاما وضيئا وأخاف أن تبيعه أو تهبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا موفقه يا موفقة والله ما أردته إلا لأتبناه فقالت نعم وقرة عين هو لك فرباه صلى الله عليه وسلم وتبناه حتى كان يقال له زيد ابن محمد وانا نفسي اقف وقفه مع القصة دي أقول إيه؟ أقول أحلم بحلم ببيت زي بيت سيدنا النبي كده السيدة خديجة لقت نفسه في الغلام أتت به شوف الحوار بقى الراقي شوف كلام الناس المحترمين شوف العلاقات العالية هبيه لي يا خديجة اديهولي شوف فقالت يا محمد إني أرى غلاما وضيئا وإني أخشى أن تبيعه أو تهبه الناس الكرام يتخاف منهم في ايده حاجه واحد قال له الله جميله الكوبايه دي خدها عشان كده قالت له انا خايفه لا تهبه حد يقول لك الواد ده جميل تقول له خده اه انا مش عايز اتصور حوار بيجري في البيوت في هذه الايام في مثل هذه القضيه لو زوجك هياخد منك حته ذهب من ذهبك اه لو بيقول لك اكتبي لي الشقه دي باسمي لو بيقول لك انت ورثتي هاتي لي عربيه انا مش عايز اتصور ردود النهارده لكن شوف رد خديجه انا خايفه لا تضيع الحاجه دي الكلمه دي انا شخصيا ممكن تزعلني لما تقول لي لا انا خايف أض- اضيعها عشان عشان بتاعك يلا مش عايز جزاك الله بلاش خليني في غايه الادب والاحترام والتوقير طيب شكرا احرجتيني جزاك الله خير لا لا خده لا لا لا خلاص والله ما انا واخده انا بقول اهو ده, ده لو- لو انا مكانه لكن شوف اسمى اخلاق سمع سمع بها في بشر يا موفقه يا موفقه قلت لكم في حلقه كيف واخواتها بتاع الاربع اللي فات اني جبت جورنان عشان اشوف ايه موضوع عيد الحب ده والله جريدة الأخبار وما زالت الورقة على المكتب إلى هذه الساعة الصفحة كاملة مفيش واحدة من الرسائل كلها ولا الأعمدة ولا ال- قالت إن جوزها بيحبها كل الرسائل وكل الكتاب الكتابات إن غابت الرومانسية من البيوت إن غلبت المادية على الشباب إن غلبت الخيانة الزوجية بين الزوج والزوجة والاتنين بيخونوا بعض ال- كل الصفحة كده من أولها لآخرها حقيقة أنا بقول لك أنا قعدت أقرأ كده كده كده كده كده كده كده فين الحب اللي بيقولوا عليه؟ فين الحب؟ حتى الحب الكذاب ان هو يعيش معاها ويمثله الرومانسيه ما عادش موجود. هو كده لما نخون ربنا لازم ينكد على البيوت. لازم. فالشاهد ايه؟ ان شوف النبي يقول لها يا موفقه عمرك قلت لزوجتك يا موفقه عجباني قوي يا موفقه دي جدا كانه بيقول لها صلي عليه انت ربنا وفقك انك تشتريه علشان يبقى ابني ربنا وفقنا ان الولد ده يسبى عشان يجي لنا احنا يا موفقه ما اردته الا لاتمناه قالت ونعم اذا وقره عين بمنتهى الحب بمنتهى السعاده بمنتهى الرضا هو لك كنت عملت زمان برنامج آه، اسمه 20 نصيحة للزوج و20 نصيحة للزوجة للزوجة كنت بقول فيه إن العلاقة لما تبقى فيها الكلمة الحلوة الكلمة الحلوة في البيت قال الله جل جلاله قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم آه. ربنا بيقول لنا قل لعبادي يقولوا التي هي احسن من الكلام كلام قبيح وكلام حسن وكلام احسن الله يامرنا ان نقول الاحسن ليه لان الحسن قد يؤخذ على محمل القبح والشيطان ينزغ سبحان الله العظيم لما داخل انت على زوجتك ولابسه فستان جديد او لابسه حته دهب جديده او اي حاجه فانت ببساطه بدون يعني بدون يعني اي حاجه بتقول لا الله انت جبتي الفستان ده امتى جبتيه منين إيه؟ هيكون مين اللي جابه لي ان شاء الله الشيطان نزغ على طول اه ده بيشك فيكي بقى ان حد جابه لك الشيطان نزغ اه ده بيقول لك كده قصده ان انت ان هو ما, ما, ما, ما بتجيبيش حاجه اللي هو اللي بيجيبها لك هو جا... انت جايبني من بيت اهلي اريانا ما انا طول عمري عندي الشيطان عشان كده بلاش انت جبتيه منين انت جبتيه امتى الله الله جميل الفستان ده كده حاجة كلمة حلوة كلمة حلوة وقلت ساعتها في النصايح دي ايه تقبلي المجاملة بلباقة ولطف ممكن تبقى حاسة ان الكلام مش حقيقي ده بيجامل ماشي مثلا قلنا نفس العبارة دي معلش تاني آه رجع من الشغل بدري فتح الباب ايه ده انت ايه اللي جابك بدري وحشتيني آه وده تأثير ايه ان شاء الله من امتى بوحشك طب ليه ليه كده ليه كده تقبلي المجامله بلباقه ولطف اه والله انا كنت محتاج اقعد معاك شويه يلا تعال هي دي تبقى حياه جميله لكن قاعدين زي نائر ونقير لابد من الكلام الطيب الكلمه الطيبه صدقه القضيه فيه ان ان بعض الزوجات النهارده بتشتكي انا بقول انا بتكلم برضو من صفحه الجورنال ان تقول متجوزاه بقالي 15 سنه ما سمعتش كلمه بحبك ما سمعتش كلمه وحشتيني ما سمعتش كلمه انت حلوه انت جميله انت النهارده كذا انا مش متصور ان في بيوت كده الجورنال بيكذب الجورنال ده كذاب وقليل ادب مالناش دعوه بيه بيوت زي الفل وحلوه قوي بس عايزين نزود الكلام الحلو شويه لما تبقى زوجتك شبعانه وعينها مليانه ولما يبقى زوجك شبعان وعينه مليانه شبعان كلام حب وشبعانه كلام حلو وشبعانه ثناء على جمالها يعني الجرنان برضه ربنا يكفينا شر الجرايد يا رب من الجرنان والله بس دي من جرنان تاني برضه قصه ان واحده بتقول انها جميله جدا بتقول هي انا متاكد ان القصص اللي موجوده عشان تتاكدوا انتوا كمان القصص اللي هي بريد الاهرام وبريد الجمعه وبريد مش عارف ايه وال وفي جورنان يوم السبت صفحتين مش ولا ثلاث صفحات قصص كل القصص دي يعني تلتينها متفبرك الحقيقة واحد من عشرة فيها فالشاهد ايه انها بتقول انا جميلة جدا ورائعة جدا وشيقة جدا ومرحة جدا وهو مكتئب جدا وكئيب جدا ومقرف جدا و... فانا قابلت جارنا على السلم فقال لي انت حلوة ساعد ما قال لي انت حلوة وقعت ايه يا ناس في ايه اللهم اهد المسلمين والمسلمات اللهم تب على المسلمين والمسلمات اللهم احفظ بيوت المسلمين فعشان كده بقول لك شبع زوجتك كلام وود وهدايا ومدح وثناء وانت شبعيه برضه على اساس حاجته الى شيء من هذا قد تسول له نفسه الاماره بالسوء وشيطانه المزين ان يخطئ او ان يبتعد وهنا انبه واحذر ان هذا ليس مسوغا لك ولا مبررا ان تخطئ او ان تخطئي ده مش مبرر انك تغلط ولا انك تغلطي وانما يجب على الانسان ان يرضى بما قسم الله له ثم يصطبر حتى يصل الى الجنه وفي الجنه يا رب الجنه يا رب اللهم ارزقنا الجنه وما يقرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب اليها من قول وعمل اللهم ارزقنا الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب اللهم نجنا من النار وعذابها اللهم انا نسالك ان ترفع درجتنا في الجنه الى الفردوس الاعلى مع النبي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اللهم استجب دعاءنا اللهم استجب دعاءنا اللهم استجب دعاءنا امين في الجنه هتلاقي بقى حور عين كما تشتهي ع- بلا بلا عدد وزوجتك هذه هي نفسها اذا دخلت الجنه هتبقى واحده تانية هتتهد وتتبني من جديد قال سبحانه إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ربنا هيخلقها لك من جديد صناعة ربانية بكر بنت وأهم ما فيها عرب عرب المرأة العروب هي المتحببة إلى زوجها العاشقة الولهانة وهو كذلك هتعيش بقى ما هو ساعتها مش هتروح تشتغل وتقبض اخر الشهر والفلوس ما تكفيش ونستلف ونعمل جمعيه والتلاجه عطلت والعربيه جرالها والمواصلات والنكد ما فيش في الجنه هيبقى عندك آه، مئة ألف فدان وثلاثة أربعة خمس ستة آلاف خدام واتنين مليون حورية كما تحب لهم فيها ما يشاءوا في الجنة لا في مشاكل ولا في مرض ولا في تعب ولا في هم ولا في حزن ولا في استبر استبر بس لحد ما توصل لحد الجنة انت وهي وهتعيشوا الهانة كله والسعادة كلها والطيبة كلها بس اصبروا على بعض شوية شوية صبر يا ناس الشاهد ان الرسول قال لها يا موفقة ما اردته الا لاتبناه فقالت نعم والنعم وقرة عين فرباه صلى الله عليه وسلم وتبناه فكان له يقال له زيد بن محمد آه، قصة زيد فيها ملمح أهل السير اختلفوا فيه هل كان هذا قبل البعثة أم بعد البعثة وجمع بعض أهل التواريخ بين القصتين أنها حدثت مرتين مرة قبل البعثة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومرة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن أهل زيد قدموا مكة فرأوا زيدا فلما نظروا إلى زيد عرفوه وعرفهم فقالوا له يا زيد فلم يجبهم إجلالا منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا كنت بقول إن أنا بحلم ببيت في زوجة زي خديجة وزوجة زي أبي القاسم صلى الله عليه وسلم وفي أب زي سيدنا إبراهيم وابن زي سيدنا إسماعيل وزوجة زي أمنا السيدة هاجر عليهم السلام أجمعين أنا أنا لما ب- بت- بتخيل الحوارات دي أما بتخيل الحوارات دي إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إن سيدنا إبراهيم وضع ال- وضع وضع السيدة هاجر ومعاها ابنها في صحراء جرداء لا بشر ولا ماء ولا طعام ولا شجر ولا شيء ابدا اقعدي اهو قعدت الى اين يا ابراهيم لم يرد اتمضي وتتركنا هنا وحدنا لم يرد فقال آه الله أمرك قال نعم نفسي أقول قصص الأنبياء بقى عشان أقول لك تفسير الموقف حسن ظن المرأة بزوجها انت هتسيبنا هنا لوحدنا ما بيردش ما جريتش ومسكت فيه لا يا تقعد معانا يا اجي معاك لا لا لا لا لا اه ده ما بيردش وسايبنا وماشي مفيش سوء ظن يبقى سارة زوجته الأولانية هي السبب هي اللي دبرت الموضوع ده لا لا لا خالص خالص ده قالت له ايه أسارة أمرتك لا لا لا لا, لا خالص ما خطرش على بالها سارة قالت له ايه آه الله أمرك سبحان الله العظيم تقول له انت اديت فلوسك كلها لامك ليه ده دين اه اذا لن يضيع اذا لن يضيعنا فين الزوجة اللي زي كده حسن الظن بالزوج الطاعة المطلقة للزوج الصبر على البلاء الرضا بالقدر شوف الحوار اللي بين سيدنا إسماعيل وسيدنا إبراهيم يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك احترام الأب للابن إزاي رغم إنه كان ممكن ياخد الولد ويذبحه من غير ما يقول له أي حاجة لكن شوف المعاملة زي ما قلت لك معاملة راقية راقية جدا إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى فانظر ماذا ترى وشوف الرد يا أبتي ويا أبتي دي يا عم انت وهو يا أبتي يا أبتي دي للت... لل- للحب والقرب غير يا أبي مفيش بقى يا بابا ولا يا د... ولا يا دادي ولا ولا بابي يا أبتي يا أبتي يا أبت افعل ما تؤمر ومش آه، يا أبتي افعل و- والله المستعان ستجدني ان شاء الله من الصابرين زي ما بقول، يا, يا, يا, يا ناس يا مسلمين يا عباد الله يا موحدين يا مسلمين الواحد بيشتهي بيت زي ده في اب كده واولاد كده في زوج كده وزوجه كده بيقول لي ايوه احنا كده جزاك الله خيرا جيد ربنا يكتر بقى من امثالكم وتقول اه والله احنا عايشين كده ما شاء الله لا قوه الا بالله ممتاز انا فرحان ان في بيوت المسلمين كده انا عارف ان موجود متاكد ان في بيوت كده بس انا بقول لو كل بيوت المسلمين تبقى كده لو كل بيوت المسلمين تعيش كده تعيش السعاده بعينها شوفوا الموقف المحترم ده ايضا زيد لما بقى عن سيدنا النبي وجه اهله اهله الذين هم اهله ابوه وعمه واخوته وجده يا زيد فلم يجبهم اجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ردش عليهم وانتظارا منه لرايه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء قال يا رسول الله هذا ابي وهذان عماي وهذا اخي وهؤلاء عشيرتي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فسلم عليهم يا زيد آه زي ما بقول لك كده اصل المعامله ال- ال- ال- المحترمه الوقوره العظيمه تجلب المعامله بالمثل يعني زي ما بقول كده لو انت عايزه زوجك يبقى يقول لك يا موفقه انت قولي له نعم وقره عين وانت لو عايز زوجتك اه، تقول لك نعم وقره عين قول لها يا موفقة لما احترم زيد وجود رسول الله احترم رسول الله رغبته قم فسلم عليهم فقام فسلم عليهم وسلموا عليه وقالوا امض معنا يا زيد يلا فقال ما اريد برسول الله بدلا ايه رايكم نجعلها شعارنا دي اليومين دول ما اريد برسول الله بدلا لو ابدا مش عايز حد بدل النبي ماليش غيره حبيبي بحبه فقالوا له يا محمد إنا معطي معطوك بهذا الغلام ديات فسم ما شئت فإنا حاملوها إليك دية الرجل كانت عند العرب مئة ناقة وما زالت دية المسلم النهاردة مئة ناقة مئة ناقة النهاردة الناقة الجمل بخمسة آلاف جنيه مية بخمسة بخمسمائة ألف جنيه يعني دية الرجل المسلم نصف مليون جنيه يعني لما حد يقتل احد خطا خبطه بعربيته موته طبيب عمل له عمليه موته الى اخره اي قتل خطا ديته مئة ألف جنيه المهندس اللي بنى عمارة وقعت موتت الناس خطأ برضه مسؤول بس بتحسب نسبة المسؤولية مسؤوليته نسبتها كام نسبة المسؤولية المقاول اللي عمل آه، حاجة آه، موتت الناس ال- سواق العربية اللي ماشي الميكروباص واتقلب بيهم موتهم إلى آخره كله تحس بمسؤوليته يدفع دية الرجل نصف مليون جنيه أو ما ما ما أقدرش أقول نصف مليون أقول تحديدا 100 ناقة يتشاف الناقة بكام و100 ناقة فإن تراضوا فلا جناح عليكم فيما تراضيتم فمن عفي الآية بقى في ال- في القصاص صح فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة الشاهد إيه قالوا له هنديك ديات مش تمن راجل نديك في زايد عشر رجال سمي ما شئت فإن حاملوها إليك قول عايز مليون عايز عشرة مليون عايز مئة مليون نجيبهم لك واعطنا زايد فقال صلى الله عليه وسلم دي اللي بعد البعثة بقى احنا قلنا القصه دي يبدو انها حصلت مرتين مره قبل البعثه ومره بعد البعثه فالقصه اللي معايا دلوقتي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم اسالكم ان تشهدوا ان لا اله الا الله واني خاتم انبيائه ورسله فابوا وتلكأوا وتلجلجوا وقالوا تقبل ما عرضنا عليك يا محمد قال ده الشاهد اللي حصل في الموقفين الرسول قال ايه قبل البعثة قال ها هنا خصلة غير هذه قال لهم هقول لكم على حاجة كويسة قد جعلت أمره إليه إن شاء فليقم وإن شاء فليرحل قال لهم شوفوا هقول لكم حاجة كويسة جعلت أمره إليه يا زيد أمرك بيدك إيه اللي أنت عايزه عايز تروح معاهم روح عايز تقعد اقعد فقالوا قد قضيت ما عليك يا محمد عملت اللي عليك وظنوا انهم قد صاروا من زيد الى حاجتهم قالوا بس خلاص هو زيد هيفرط فينا يلا يا زيد قالوا يا زيد قم اذن لك محمد انطلق معنا فقال هيهات هيهات ما اريد بمحمد بدلا الله مش قلت لكم انا عايز اعمل حواراتي في دستور الاخلاق في الاسلام خلق الوفاء خلق المنعدم النهارده الوفاء في القصه اللي قبل البعثه لما قال زيد ذلك فقام صلى الله عليه وسلم في الكعبه قام ابو القاسم في الكعبه وقال اشهدوا يا معشر قريش أني قد تمنيت زيدا فصار زيد بن محمد جزاء على طول معاني إنسان بيقف منبهر قدامها معاني الإنسان بيقول إحنا فين فين من المعاني دي اللي بتبيع زوجها عشان تزوج عليه واللي بيبيع ابوه علشان ابوه حرمه ولا منعه من حاجه واللي بيبيع ابنه او بيبيع زوجته عشان واحده تانية ايه الحياه والاخلاقيات اللي الناس عايشاها النهارده دي الا من رحم الله انا بقول انه ما زال في المسلمين اصحاب بيوتات كبيره واهل بيوتات اصيله فيهم عمق الايمان وفيهم كرامه الحسب والنسب وفيهم اصول هذه الاخلاق موجودين لا يعدمهم المجتمع المسلم موجودين لكنني اريد ان تصير هذه صفه عامه في كل بيوت المسلمين في كل انحاء العالم الاسلامي ليحصل لنا التمكين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف في طريق زيد ويمنعه ويحجبه عن اهله بل مكنه من اهله امرك اليك وزيد قدر لرسول الله بحسن الظن فيه هذه الرغبة لأن كان ممكن زيد يسيء الظن يقول أمرك بيدك طب امسك فيا طب تمسك بيا طب قول لا طب عززني عند أهلي أبدا وإنما قدر لرسول الله جميلة عرف إن الرسول آه يريده لكن في حاجة اسمها الإيثار أن أوثر رغبة حبيبي على رغبة نفسي والإيثار يقابله الإيثار ما أرضى قال هيهات هيهات ما أريد برسول الله بدلا مستحيل ما تحاولوش اسمع فقال هيهات هيهات ما أريد برسول الله صلى الله عليه وسلم بدلا ولا أوثر عليه والدا ولا ولدا فأداروه وألاصوه واستعطفوه وذكروا وجد من وراءهم به فأبى وحلف ألا يصحبهم فقال حارثة أبوه يا بني أما أما أنا فإني مؤنسك بنفسي هقعد معك شوف الأبهات برضه يا أخي وشوف الأبناء وشوف الأولياء كأن حلقة الليلة دعوة للأخلاق العالية وللمعاملات الطيبة خروجه من حلقة الليلة إنك تضم زوجتك وتتعاهدا على الكلمة الطيبة وحسن الظن والتعاون على البر والتقوى احضن ولادك وقربهم منك وقول لهم كلمة حلوة وخلي بينك وبينهم حوارات نريد أن نصنع البيت المسلم السعيد الحياة الطيبة في بيوت المسلمين النموذج إبراهيم خليل الله وهاجر أم العرب وإسماعيل أو العرب نريد أن نرى نماذج زيد بن حارثة وخديجة بنت خويلد رضي الله عنهم وقدوات أتباع محمد لا أريد برسول الله بدلا وهنا نتوقف الليلة ونؤجل الكلام بقى على بناء الكعبة طولها كام وعرضها كام وارتفاعها كام واتبنت كم مرة ومين اللي بناها وجابوا طوب منين وكان فيها خشب ولا لأ والكسوة كانت بتتحط ازاي كان ايه اللي جواها الكلام ده كان والنهاردة الوضع ايه احدثكم فيه والبحث ده محتاج شغل فبقي لنا شيء واحد كما بدأت بالحب أختم بالحب والله والله والله أنا أحبكم في الله تعالوا لنتعاون على واجب عايزين نتعاهد ألا نحتفل بأعياد إلا الفطر والأضحى نتعاون من دلوقتي إن إحنا ننشر إن الاحتفال بالمولد بأي صورة من صوره بدعة عشان ما تفاجأش أمك إنك ما جبتلهاش حلاوة أو زوجتك وولادك ننبههم لهذا من دلوقتي قبل المولد بشهر وينتشر هذا في آفاق المسلمين ثلاثة نبدأ نزود حبنا للنبي باتباع سنة النبي ان احنا نلبس واولادنا الابيض اللي النبي كان بيحبه ونكتر منه لان انا شايف الاسود كتر والاحمر كتر عايزين نكتر الابيض في حياتنا نمرة اتنين ان احنا نواظب بقى على صيام الاثنين والخميس الثلاث ايام البيض قربوا علينا هم النهارده 8 ولا 7 مش عارف فقربوا هو هنلحقهم بالاثنين والخميس الثلاث ايام البيض حبا في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نتعمد بقى في خلال الاسبوع ده من النهارده للجمعه الجايه ان كل يوم شويه كتار كده يجي يجي ألف مره صلاه على النبي كل يوم صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اخوتي واجبنا الثابت جزء قران 11 ركعه بالليل صيام الاثنين والخميس احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله
يطير